بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر الخروج اصحاح عشرين احنا اتفقنا ان اصحاح عشرين بالذات ده اصحاح الوصايا العشر وعشان كده واخدين فيه وقتنا شويه ابتدت الوصايا العشر لان ربنا بيعرف نفسه الاول بيقول انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه ثم بدأت الوصايا الخاصة بالعلاقة مع الله واللوح الثاني هتبقى فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة بين الناس وبعضهم وصلنا العدد 11 لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع فكرة أن ربنا ارتاح زي ما قلنا المرة اللي فاتت اليهود على مدى الدهور خدوها بالمعنى الحرفي كأن ربنا تعب وارتاح ومش مسموح لحد يعمل أي حاجة يوم السبت فربنا يسوع لما جه أثار قضية يعني بشكل منطقي وقال لهم هل يحل فعل الخير أم فعل الشر يوم السبت فسكتوا لأن ضميرهم بيقول لهم وماله لما نعمل خير هيزعل ربنا في إيه لكن هم مش قادرين يقولوا نعمل خير لانه الفريسيين علموهم ان اي عمل باي شكل يعتبر خطيه فربنا يسوع حتى حزن على قساوة قلوبهم وكان بيعمل خير كان يطلع الراجل ابو يد يابسة يعمل له معجزة وبالتالي يبقى كده بيعمل خير يوم السبت رغما عن رفض جماعة اليهود لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع مرة تاني المسيح له المجد لما عمل معجزة بتاعة المخلع بتاعة يوحنا خمسة مريض بتحزن قال له قوم شيل سريرك كان يوم سبت هم سابوا المعجزة ومسكوا في حركة السرير دي فربنا يسوع قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل طبعا اتغاظوا بالاكثر وحبوا يرجموه في الوقت ده لانه عادل نفسه بالله اعتبروه لما قال ابي هو معادلا نفسه بالله وهو فعلا معادل لله يعني من نفس جوهر الاب له نفس اللاهوت او الالوهه التي للاب السماوي اذا معنى اذكر يوم السبت لتقدسه مقصود بها كلمه التقديس التقديس يعني يبقى اليوم ده بتاع ربنا وزي ما ابتدينا نقول المرة اللي فاتت تحول إلى يوم الحد لأن يوم قيامة ربنا يسوع ويوم قيامتنا ويوم حياتنا الجديدة ويوم عهدنا الجديد يعني عهد قديم له يوم سبت عهد جديد بقى له يوم جديد وده طبعا يعني مقبول جدا منطقيا وروحيا لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك طبعا دي زي ما سماها العهد الجديد معلمنا بولس قال التي هي اول وصيه بوعد يعني الوصايا اللي فاتت ما فيهاش وعد صريح طبعا هي في وعد ضمني ان طول ما انتوا بتعملوا الكلام ده تبقوا انتوا شعبي وده اللي هيشرحه في بقيه الشريعه طول ما انتوا ملتزمين بالوصايا والشريعه تبقوا شعبي مش ملتزمين مش هتبقوا شعبي وفعلا حصل الكلام ده ان ربنا قال لهم ما عدتوش شعبي انتم مش شعب لما جه المسيح له المجد ولقاهم بينقضوا كل الوصايا قال هو ذا بيتكم ايه يترك لكم خرابا فلم يعودوا شعب انما دي اول وصيه مباشره ليها وعد مباشر اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض في الزمن ده الناس كانت قلبها قاسي جدا وكان في اهانات متبادله بين الناس وبعضيها عشان كده هنسمع في تفصيلات الشريعة اللي يشتم أبوه وال... يعني الكلمات تبدو أحيانا بعيدة وفي حد ممكن يعمل كده آه للأسف طبعا ممكن في الشر يحصل أي حاجة فهنا إكرام الوالدين وصية قديمة وجديدة تستمر زي ما قلنا كل الوصايا لا يبطل مفعولها بالعهد الجديد وإنما يضاف عليها في العهد الجديد وصية تحب الرب إلهك تستمر لا تكن لك آلهة أخرى طبعا تستمر اذكر يوم السبت تحولت إلى يوم الحد اكرم أباك وأمك طبعا تستمر كي تطول أيامك على الأرض هنا السؤال ليه اداهم الوعد ده في العهد القديم الناس مبتدئة فكرها الروحي ضعيف عشان ربنا يقول لهم في حياة أبدية الفكرة بعيدة بعيدة عن دماغهم هم ناس بدائيين كل اللي يهمهم يعيشوا ياكلوا يجيبوا عيال وهكذا فتلاحظوا أن العهد القديم عموما وعود الله مرتبطة بثلاث أمور العمر الطويل والعيال وخير الأرض وساعات عدم السبي يعني إيه ما تقعوش في حروب وسبي هذه الوعود تقريبا في مجملها في كل العهد القديم لأن هو الشخص من دول بيشوف الناس بتموت كتير فبيبقى عاوز يعيش لكن عشان يقولوا له حياة أبدية لسه ده هو بس مش عارف يحب الناس وعايش في جو كله قتل وكله شريعة الغاب فيعني موضوع الحياة الأبدية هيبقى بعيد عليه شوية طبعا ده مش معناه ان العهد القديم يخلو من ذكر الأبدية لا طبعا لا خالص العهد القديم مليان إعلانات عن الأبدية لكن مش بشكل واضح زي العهد الجديد العهد الجديد ربنا يسوع كل موضوعه ملكوت السماء لكن في العهد القديم خليكم مع ربنا عشان تاخدوا العمر الطويل عشان الأرض تجيب خير عشان تشوفوا عيال وعشان كده كانت العاقر تشعر إنها ملعونة أو فقد البركة لأن معروف إن الوعد في العهد القديم مرتبط بالعيال والنسل كي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك يبقى العمر يا أحبائي هو عطية يعني برضه الواحد ساعات بينسى المعنى ده تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك أيامك دي عطية من ربنا احنا داخلين على نهاية سنة كم واحد بيعتبر أن كونه عايش لغاية دلوقتي دي عطية كل يوم بينضاف لحسابه هو عطية من ربنا كان ممكن يخلص عمره وكانت ممكن تنتهي حياته في أي مرحلة قبل كده فهنا مجرد ذكر أن الأيام هي عطية من الرب الإله تستحق الشكر وتستحق أن الواحد يقدم حياته لربنا وصية طاعة الوالدين تحمل معاني كتير أولا الطاعة تحمل أو الإكرام يحمل أولا الاحترام كلمة اكرم أباك وأمك احيانا نشوف شباب مش بيحترموا والديهم او بعض الناس لما الوالد يكبر قوي ويبقى عنده مرض او تركيزه على قده يقل الاحترام طبعا دي خطيه ليه لانه انت ما كنتش موجود من غير ما كان والدك موجود ما نقدرش ننكر فضل الاباء والامهات في حياتنا فاللي ينكر فضل دول معناه هينكر فضل ربنا في الاخر يعني اللي ما عندوش خير في أهله ملوش خير في ربنا على فكرة وبالتالي إكرام الوالدين يعني أولا احترامهم والاحترام مش معناه أنك أنت تسمع كلامه عمياني لا لأنه بولس هيوضحها يقولوا أطيعوا والديكم في الرب في الرب يعني إيه طول ما بيقولوا لك حاجة تتفق مع كلام ربنا طاعه أو لا تتعارض يعني لو قالوا لك روح مشوار روح ما تعرضش مع كلام ربنا حتى لو تعبان اسمع الكلام لكن لو قالوا لك اكذب ما تكذبش فأولا الاحترام ثانيا الطاعة والخضوع وهنا الطاعة والخضوع المشروط بطاعة الله أو في حدود طاعة الله يبقى الإكرام في الاحترام في الخضوع ثلاثة في الرعاية والعناية لأنه احنا بنتبادل الأدوار المفروض الآباء والأمهات يرعونا واحنا اطفال ولما نكبر نرعاهم وهم كبار وكده ايه والدايره بتدور يعني كل جيل بيسلم اللي بعده وعشان كده حتى الناس عندها اعتقاد دايما اللي ما يكرمش والديه ولاده مش هيكرموه واللي ما يكونش يعني حلو مع اهله لما يكبروا هيلاقي ده في في ولاده يحكوا قصه كده عن آه يعني كان بيت فيه ثلاث أجيال جد وأب وحفيد وبعدين الأب كانت إيده بتتهز فكل يومين يكسر طبق فالابن كان متغاظ من حكاية كسر الأطباق دي فراح جاء عمل له طبق خشب فلقى الحفيد بعد ما جده خلص أكله غسله الطبق خده خباه فقال له فين طبق جد يا حبيبي قال له أنا قلت هشيله لك يا بابا عشان لما أنت تكبر فالأب نفسه اعتبرها رسالة فوقته لأن هو كان يمكن ما يحبش ياكل في طبق خشب فالكلمة دي فوقته يعني إنه ما يمكن الحركة دي تكون بتزعل الراجل الكبير بس هو ساكت ما بيتكلمش ففعلا اللي بيحصل إنه الأجيال بتتتابع يعني مثلا يعقوب خدع أبوه إسحاق دارت الأيام ولاد يعقوب خدعوه وكذبوا عليه فكأنه ما كانش له عين يقول لهم ليه عملتوا فيا كده ما هو بالأولى هيقول لنفسه ما أنا عملت كده في أبويا فكان عنده إحساس ذنب عالي إنه اللي حصل لي يعني أنا استاهله لأن أنا عملت كده في اللي قبل يبقى الإكرام على الأقل افتكروه بثلاث كلمات احترام وخضوع ورعاية اللي حصل في زمن ربنا يسوع له المجد ان اليهود ما كانوش بيلتزموا بالوصية اليهود كانوا بيطلعوا حاجة اسمها سماها المسيح تقليد الناس يعني ايه نوع من الاجتهادات في التفسير يطلعوا بيها الربايض اللي هم المعلمين اليهود ويبقى لها ثقل عند الناس اكثر من اصل الوصية فلما تقروا انجيل متى تلاقوا حصل حوار بينه وبين الفريسين قال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم لأنه مكتوب اكرم أباك وأمك ومن يشتم أباه وأمه يموت موتا لأن بقية الشريعة هتقول كده وانتم بقيتوا تقولوا هم بقى بيفسروها ازاي قربان هو الذي تنتفع به مني يعني ايه يروح الولد لابوه كده يكون مريض ولا يكون شيخ مسن يقول له شوف انت مالكش عليا غير ان انا اودي لك اودي قربان على اسمك للهيكل طبعا هم عملوا التفسير ده ليه عشان هم بياكلوا من الهيكل الكهنة بتاع اليهود والقربان ده بتبقى ذبايح وبتبقى حاجات زي كده فطبعا قربان او هدية هو الذي تنتفع به مني ده بقى التقليد اليهودي او التفسير او العرف السائد فتحولت وصية اكرام الوالدين وهي وصية شاملة وكبيرة فيها الاحترام والخضوع والعناية الرعاية إلى مجرد أن الواحد يريح ضميره يروح يحط قرشين في الهيكل تحت حساب والديه عشان ما يبقاش إيه مطالب بأي مسؤولية تجاه والديه فقال لهم أنتوا الحقيقة أبطلتم وصية الله أنتوا عطلتوا اللي ربنا قاله غيرتوا في القصد الإلهي مين قال إن ربنا كان قصد كده هي الحكاية واقفة على القربان فأحيانا إحنا برضو يعني مش عايزين نلوم اليهود والفريسيين كتير ساعات احنا بعض الوصايا في العهد الجديد نقعد ايه نحايلها كده ونطلع منها باجتهادات معينة عشان الواحد ضميره يهدى يعني مثلا ايه وصية احسنوا الى مبغضيكم احسنوا الى مبغضيكم وصية صريحة لما حد يكرهك احسن اليه اعمل معاه خير فيطلع واحد يقول ايه انا على عيد هبعت له رساله كل سنه وانت طيب وابقى كده عملت اللي عليا مين قال ان هو ده اللي مقصود بالوصيه انت كده بتريح ضميرك لا هي مطلوب اكتر من كده لكن حاسب تكون بتغسل ايديك وتقول ايه انا عملت اللي عليا لا احسنه اكتر كتير من ابعت رساله فاحيانا كده الواحد بيبقى عاوز يزوغ من الوصيه لأن الوصية بتطالبه بحاجات كتير فيعمل لها كده فورمة على مزاجه ويمشي وراها ويعتبر أنه كده بينفذ الوصية أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إليها قديسنا الكبار الآباء القدام كان يقولوا الوصية دي كمان لا تعني الأب والأم الجسديين بس تعني الأب والأم الأب هنا الأب الروحي والأم الكنيسة اكرم أبوك الروحي لأنه قديس بولس مرة قال أنا ولدتكم أنا ولدتكم في قيودي فبولس اعتبر نفسه ولد شعب كنيسة كنيسة كورنثوس وهو أبوهم وقال لهم لو كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون فالأبوة الروحية لا تقل قيمة وكرامة عن الأبوة الجسدية لعلها تكون أقوى ليه؟ لأن برضه في عبرانيين بولس يقول كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم يعني آبائنا الجسدانيين يأدبونا وكنا نعمل لهم هيبة أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح طب أبوك الروحي بيربيك عشان تدخل السماء أبوك الجسدي بيربيك عشان تطلع إنسان ناجح وتبقى مستقيم وتكسب لك قرشين طب كويس كتر خير طب بس الأب الروحي دوره ممكن يبقى أكبر لأنه بياخد بإيدك ويدخلك على السماء فهنا إكرام الآباء عموما يعم فكرة إكرام الكهنوت إحنا عندنا الكهنوت أبوة قبل أول حاجة في الكهنوت الأرثوذكسي إن أبوة من أبوة الله لا تتعارض مع أبوة الله تمثل للشعب أبوة ربنا فنقول أبونا عشان إيه بناخد منه إحساس الأب إحساس المسؤولية إحساس الحنان إحساس القدوة كل ده يجي في كلمة أبونا فهنا اكرم أباك وأمك دي طبعا كلنا عارفين أن الكنيسة أم وصفت في أكثر من مكان في كلمات القديسين في واحد ما يكرمش الكنيسة يعني إيه يتريق على الكنيسة أو يدخل الكنيسة باستهتار ينسى أن ده بيت ملايكة وينسى أن ده مكان حضور الله وينسى أن اللائق يقول الكتاب ببيتك طليق القداسة يا رب وأن المفروض يدخل على ركبه مش على رجليه يدخل في خشوع والسجود فأحيانا في شباب برضه أنا مش ضد الشباب لكن في ناس يعني بيقعدوا يتهكموا على الكنيسة ويتكلموا عن الآباء الروحيين ويلسنوا كده على سيدنا فلان وعلى أبونا فلان ويجدوا كده لذة في إن هم يتكلموا كلام البطل ده الحقيقة دي خطية كبيرة دي خطية كبيرة ليه؟ ده داود وهو بيتكلم عن شاول قال مسيح الرب هو يعني أنا أروح فين في ده؟ ده مسيح الرب بدل ربنا مسحه واختاره يبقى ربنا يحاسبه فإذا كان داود وهو يعلم جيدا أن شاول فارقه روح الرب وبغته من عند الرب روح رديء ومع هذا يظل يقول عليه مسيح الرب كيف نتطاول على مسحاء الرب ازاي واحد يتريق على كاهن ولا على اب اسقف طب ما هو ايوه هو انسان وممكن يغلط لكن مين انت اللي هتحاسبه ومين انت اللي تقعد تتكلم الكلام وما اكثر الكلام اللي بيطلع بدون اساس على فكره في الزمن ده بالذات الاشاعات سهله قوي بالذات بقى مع الفيسبوك ومع الميديا ومع ال ال الاختراعات الجديدة دي واحد يتهيأ له حاجة يحطها اللي بعده يعتقد انها حقيقة اللي بعده يعتبرها يضربها في عشرة ويهولها وتلاقيها لفت لفت وبقت قصة مختلقة تماما لا أساس لها وكل الناس تتكلم يقول لك أقطع دراعي يعني كأنه إيه متأكد منها متأكد إيه يا عم ده القصة كلها ملهاش أساس لكن أهو الشيطان بيلعب اللعبة دي برضه مش غريب على فكر أن يهانوا رجال الله لأن المسيح نفسه له كل المجد قيل عنه أنه مختل العقل وقيل عنه أنه رئيس شياطين وبولس نفسه اتقال عليه مجنون واتقال عليه أنه مرتشي فيعني ما احناش مستغربين أن يهانوا أو رجال الله أو الآباء لأنه الأب ممكن يتجرح في أبوته لكن هي المشكلة أي حساب عسير ينتظر هؤلاء المته... المستهترين اللي بيتكلموا على ال... الناس دول بدون علم طب ده انتوا عارفين لو قريتوا التاريخ تلاقوا قديسين عظام اتهم وتهم بذيئة جدا يعني أثناسس الرسولي اتهم ان هو بيصدر القمح لحساب نفسه وبيسرق واتهم مرة انه يعني في كان عايش في عيشة الزنا وجت واحدة اتبلت عليه قديسين كبار وكانوا يصمتوا ربنا يدافع عنهم وتبان الحقيقة بعد شوية بس مين بقى اللي خد الكلام وقاله وتناقله ده يقف قدام ربنا ازاي لما يغلط في واحد من رجالة ربنا اكرم أباك وأمك الكنيسة ليها كرامة والأب الروحي له كرامة مش بقى كي تطول أيامك على الأرض في العهد الجديد لم يعد يعنينا كثيرا أن تطول أيامنا على الأرض لو انت شخص روحاني بجد سنة زي عشرة زي مية المهم ايه تدخل السماء فانت لو ربنا قال لك اطول لك عمرك على الارض ولا تيجي السماء تقول له لا طبعا انا عاوز اروح السماء هتفرق ايه تطول عمري على الارض وبعدين ما ادخلش الملكوت لا انا عاوز الملكوت عشان كده احنا وعد الملكوت او وعد الحياة الابدية هو ما يشغلنا في العهد الجديد اللي جايب عيال زي اللي مش جايب عيال اللي معاه فلوس زي اللي مش معاه فلوس اللي عاش 90 سنة زي اللي عاش 30 40 سنة المهم ندخل السماء ده تفكيرنا في العهد الجديد لم يعد يعنينا كثيرا طول العمر مش ده القضية المهم قداسة الحياة حتى لما ندعي البعض المفروض ندعي مش بس بطولة العمر لا ندعي بالحياة المقدسة ربنا يديك قلب نقي ربنا يديك سيرة صالحة ربنا يوسع تخومك وخدمتك يبقى كده دي الدعوات الروحية وماله طبعا ما نقول ربنا يديك الصحة ما هي الصحة عطية والعمر عطية لكن هناك عطايا أغلى من المنظور الروحي بقى ملكوت الله وبره ده أغلى كتير من هذه كلها هذه كلها إيه تزاد لكم أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تقتل ودي طبعا وصية منفردة بذاتها ومكتوبة لوحدها كده إيه منفصل عن اللي قبلها وعن اللي بعدها في الزمن ده كان القتل سهل لأن احنا بنتكلم قبل المسيح ب 1500 سنة يعني دلوقتي فات عليه 3500 سنة فواحد ممكن يقول طب ما هو ده بديهي لا هو مش بديهي قوي بالنسبة لهم لأنه كان القتل سهل جدا فوصية لا تقتل تناسب هذا الجيل المبتدئ اللي واخد على العنف والقتل والنفس كانت رخيصة يعني لما ربنا يسوع له المجد قال الموعظة على الجبل قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم لا تغضب من يغضب على أخيه باطلا يكون مستعود بالحكم هل هنا لغى لا تقتل لا طبعا ده هو مقصود بالكلام مش بس هقول لك ما تقتلش أنا جاي أقول لكم أنا جيت من السماء عشان أقول لكم أنا عاوزكم تحبوا بعض فما ينفعش تفكر تموت أنت أساسا ما, ما تسيبش قلبك يكره وقبلها ما تسيبش نفسك تغضب تغضب باطلا هو في غضب باطل وغضب مش باطل في الغضب اللي مش باطل مقصود بيه ايه الغضب اللي بيحركه الحب ما يبقاش غضب باطل يعني ايه لو انت لقيت اخوك بيسرق فانت غضبت هذا الغضب مقدس ليه انت الموضوع مش انت اللي بتتسرق انت غضبت من الشر انت بتحبه فاتضايقت المضايقه دي ده شعور كويس لان هي نفسها شعور ربنا نفسه ربنا لما يبص على اخوك اللي بيسرق هو كمان متضايق يبقى شعورك برفض الخطا ده اسمه غضب مقدس رفض الخطأ غضب مقدس لكن التعبير عنه هل رحت زعقت فاخوك غلط شتمته لا غلط طبعا لكن بقيت تحايله عشان ترجعه عن خطيته تعقله تهديه يبقى هذا الغضب المقدس وصل إلى نتيجة إيجابية عشان كده الكتاب بيقول اغضبوا ايه ولا تخطئوا هنا مش مقصود بيه الغضب الباطل يعني مش واحد سمعك كلمة بايخة فأنت غضبت ورديت لا لا ده غضب باطل ده اللي بتحركه الكرامة اللي بتحركه الفلوس ده اسمه غضب باطل لكن الغضب المقدس أو الغير باطل أو المسموح به هو الغضب بمعنى المضايقة من الشر في حياتك وفي حياة غيرك أنت نفسك لما بتغلط بتتضايق بتتغاظ من نفسك كويس هي دي مش خطيه انك انت تغضب على نفسك كويس عشان ما تغلطش تاني تبقى اغضبه ولا تخطئ لو لقيت ابنك في بيتك بيتصرف تصرف غلط انت ضحكت تبقى انت غلطان اساسا كأب لانه انت هتربي ازاي ان ما كانش جواك شحنة غضب ايجابي تخليك تعلم ابنك انه ما يغلطش الغلط ده تاني بس مش هتستخدم ادوات الدنيا لا الضرب ولا الشتيمة لا مش دي الأدوات هتشوف الطريقة المثلى اللي تعلموا بيها أو تأدبوا بيها فربنا يسوع رفع مستوى الخطية من الموت الحسي الجسدي لا تقتل إلى مستوى الكلمة لأن بقية الكلام هنا يقول إيه من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم أصل هي يا أحمق دي بداية خناقة تنتهي بموت تنتهي بقتل ومجرد الشتيمة نفسها هي مشروع قتل عشان كده القديس يوحنا يقول من كل من يبغض أخاه هو قاتل نفسه كل من يبغض أخاه وقاتل نفس يبقى أي شعور بالضغينة والكراهية والبغضة دي بداية خطية أكل وبالتالي أنت الوصية تشغلك ما تقتلش حاسب ساعات كمان القتل يبقى بكلمة لما يقول في المزمور مثلا لسانهم سيف قتال أو سم الأفاعي تحت لسانهم يبقى في واحد يقول كلمة تبقى زي لدعة التعبان ممكن تموت بني آدم تضيع سمعته ممكن تأذيه أذية كبيرة قوي إذا ممكن كلمة تكون قاتلة فالقتل بكل أشكاله محرم لا تقتل لأنه طبعا يتنافى مع وصية الحب أساس القصة كلها حب حب لله وحب للناس طبعا القتل عكس كده لا تزني برضو هنا يا أحبائي ده إعلان صريح جدا أن الزنا مرفوضة وأن أي علاقة غير مقننة من يد الله تعتبر زنا لأن خلي بالكم المجتمعات الغربية اللي كانت في وقت ما مسيحية بقت تعتبر الآية دي لا تطبق إلا على الخيانة الزوجية يعني لو أي واحد ما اتجوزش من حقه يعمل أي حاجة وما تبقاش زنا هم بقى اخترعوا اختراعات ووسعوا الحكاية ووصلت انه والعلاقات المثلية الهوموسيكشوال والحاجات دي برضو مش تبع الآية دي ده عبارة عن ايه ده بقى ده تفسير شيطاني للآيات يعني الشيطان بيفسر الآية على مزاجه لأنها آيات صريحة لكن ربنا قصد بيها حاجة والشيطان بقى عشان يلعب الناس يطلع منها مفاهيم أخرى فيقول بدل الاثنين متفقين خلاص فما فيش جواز ما فيش ربنا ما فيش كنيسة ما فيش إيمان واحد مش مهم طب ومين قال إن ده كده حسب تعليم الكتاب لا لا تزني وصية كتابية مستمر عهد قديم وعهد جديد خطية الزنا بالذات القديس بولس اتكلم عنها بالتفصيل لأنه في زمنه كان في بلاد فيها إباحية شديدة زي زماننا كده فكانت كورنثوس دي لما يقولوا بنت كورنثوسية يقصدوا بنت منحرف من كتر الفساد فاتكلم في كورنثوس قال اللي بيزني يخطئ إلى جسده أي خطية أخرى هي خطية خارج الجسد لكن خطية الزنا هي إهانة للجسد ذاته وساعتها ابتدى يشرح يعني إيه أجسادنا بقت هياكل الله أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية يعني تصور انت الهيكل المقدس ده ازاي نحتمل انه يبقى في زبالة او في يعني اي اهانة او نجاسة فاتكلم بالتفصيل ان الخطية دي بالذات خطية يأتي بسببها غضب الله برضو تلاحظوا حاجة انه الخطايا كلها مترابطة لما ترجعوا تدرسوا حياة الشعوب الوثنية تلاحظوا هما بدأوا بعبادة الوثن لما عبدوا أوثان طبيعي ما فيش إكرام والدين كانوا يقتلوا بعض في العيلة الواحدة وطبيعي في زنا وطبيعي في قتل قتل فكله جايب بعضه الشعوب الوثنية كده ولما اليهود تلوثوا بالفكر الوثني دخلتهم كل الطباع دي لما تقروا بقى أسفار الملوك والأخبار وقصص الشعب اليهودي بعد ما انحرف للوثنية تلاقوا الزنا ده عادي والقتل عادي والخطايا دي كتير قوي ليه؟ لأن هو أصبح بيعبد أوثان فكل الفضاء المترابطة وكل الرزاء المترابطة مفيش حاجة اسمها أنا مش هعمل ده كله بس هسيب الخطية دي الخطية دي هتكر بقية الخطايا ومفيش حاجة اسمها الوصية دي مش هعملها والوصية دي هعملها من أخطأ في واحدة فإيه فقد أخطأ في الكل ليه لأن الشيطان هيجيب الباقي برجليه زي ما ربنا يسوع له المجد رفع مستوى وصية لا تقتل إلى الحرص في الكلام والتدقيق في المشاعر ولا تغضب على أخيك باطلا رفع مستوى وصية لا تزني قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وقال من يتزوج بمطلقة يزني وحط قواعد شديدة النهاردة تلاحظوا أن في محاولات من الناس أن هم يمطوا القواعد دي مش عاجبهم كلام ربنا ولما في متى 19 جم قالوا له طب موسى أذن لنا أن يكتب لنا كتاب طلاق قال لهم بسبب قسوة قلوبكم لكن الموقف ما كانش كده من الأول من البدء خلقهم ذكرا وأنثى لذلك يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وليس بعد اثنين وما جمعه الله لا يفرق إنسان وقال لهم ساعتها اللي تتزوج براجل مطلق تزني وما فيش طلاق إلا لعلة الزنا وكان كلامه قاطع فواضح أنه ربنا يسوع له المجد علي بمستوى السلوك والأخلاق عموما بالرغم أنه كان اليهود بيأوحوا وبيعارضوا وعاوزين تفضل عين بعين وسن بسن لا تقتل لا تزني لا تسرق طبعا لا تسرق خطية أو وصية صريحة واضحة لكن هي أيضا تعم أفكار كتير يعني في سرقة لربنا نفسه ممكن واحد يسرق مجد ربنا لما يجيله مديح وإكرام يقبله وهو ملوش فضل فيه يبقى سرق من مجد ربنا انت النهارده لما تخدم وتنجح في خدمتك والناس تقول لك كلمتين كويسين لو قبلتهم تبقى حرام لان الكلام ده مش حقك انت مش هتقول للناس ما تقولوش الناس تقول زي ما تقول لكن انت في بالك وفي سرك ايه المجد ليك انت يا رب انت صاحب الفضل انا ما انا بل نعمه الله العامله بي لو انت قبلت هذه الكرامه تبقى بتسرق ربنا العشور في سفر ملاخي ربنا قال للشعب انتوا سرقتوني قالوا له بما سلبناك قال لهم في العشور والبكور مش انا متفق معاكم البكور تيجي الهيكل والعشور تيجي الهيكل طب هاتوا العشور وجربين ان كنت لا افتح لكم قوى السماء اذا مجرد ان الواحد يفاصل في موضوع العشور او البكور او الندور يبقى حرامي يبقى بيسرق ليه مش حاجتك مش حقك طبعا في العهد الجديد عليت إلى مستوى أعطوا ما عندكم صدقة أو لما الشاب الغني جاله قال له يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل مالك إذا نحن ما بين العشور إلى درجة بيع كل الأموال ونتقدم يوم بعد يوم في العهد الجديد نبدأ بالعشور وننتهي بكمال العطاء لكن في واحد يفضل طول حياته عند العشور برضه مش صح تبقى يهودي تبقى لسه عهد قديم المفروض تعلى عن كده وفي نفس الوقت في واحد ما بيطلعش عاشور طب دي خطيه كبيره ليه؟ ما كل الخير اللي في ايدك هو عطيه ربنا سمح لك بتسعه من عشره تاكل وتتمتع وقال لك في عشر عشان في ناس مش هتقدر لان العشر وقتها في العهد القديم زي ما الشريعه هتشرح كان بيروح للاوي وللغريب ولليتيم وللارمله وللفقراء واللاويين نفسهم يجي لهم عشر من كل سبط فيجي لهم 11 عشر ويقوم هم كمان يعشروا لان ما لهمش في الارض ولا ليهم في البهايم يعني ايه كله لازم يطلع يطلع عشور عشان كده حتى حبايبنا الفقراء بنقول لهم تطلعوا عشور لان دي وصيه وهم يذوقوا البركه اكتر من الاغنياء عاده يعني صاحبه الفلسفه كانت فقيره جدا لكنها اعطت كل ما عندها دي تفوقت على الفكر اليهودي كله لأنها ادت كل اللي عندها وهي أساسا ما هياش غنية الشاب الغني ما قدرش يعمل كده لكن صاحبة الفلسين قدرت لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تسرق كمان في العلاقات ساعات نسرق حق الناس علينا يعني ايه مش بقول في الفلوس في الفلوس والمقتنيات صريحة واضحة لكن انت ممكن تكون سرقت وقت من اولادك ما اديتهمش وقتهم هم ليهم حق عليك لكن انت سرقت بمعنى انت ظلمتهم لان هم كانوا محتاجينك كأب محتاجينك كأم فتبقى انت كده سرقت لان الوقت ده كان ليهم مش ليك انت لما ينزل راجل يقعد على القهوة ولا قدام الفيسبوك بالساعات ويبقى ولاده مستنيين يحكوا معاه نص ساعة وتقعد القصة دي بالسنين لغاية ما ايه يفقدوا الأمل في أبوهم وممكن بعضهم ينحرف والحقيقة أنت أنت سرقتهم جبت عيال ليه إذا ما كنتش هتديهم وقتهم حقهم شوية وقت حقهم تركيز حقهم اهتمام حقهم حوار وصداقة حقهم كده وهكذا في العلاقات الزوجية لا تسرق حق شريك حياتك لا تسرق حقه في الاحترام حقه في الصراحة في الصداقة حقه في التواجد جنبه في الاهتمام بيه كل ده موضوع الحقوق ده أصل موضوع ممكن يبقى فيه أمور نسبية مش كلها حرفية مادية تيجي وصية تاني لا تشهد على قريبك شهادة زور طبعا هي دي في فكرة الكذب عموما لا تشهد على قريبك شهادة زور ما تقولش كلمة كذب مثلا بولس يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لأنكم قد خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله يعني عملية الكذب دي بتاعت الإنسان العتيق العتيق هو اللي يكذب الإنسان اللي كله شر لكن الإنسان الجديد المخلوق حسب صورة الله ما ينفعش يكذب ما يعرفش يكذب أصلها لا تشهد على قريبك شهادة زور هنا شهادة الزور كانت قضية هامة قوي في الأمور دي ليه؟ لأنه حسب الشريعة لو اتنين شهدوا على واحد تهمة معينة كانت تمشي تبقى خلاص لو اتنين شهدوا على واحد إن هو شتم ربنا كان يرجم ودي الحركة اللي عملتها إيزابل لو تفتكروا مرات أخاب الملك عشان أخاب كان عاوز ياخد حق لنابوت اليزرعيلي ومش عارف ياخده بالذوق قالت له لا نام انت انا هتصرف وجابت بني بليعال يعني ناس ايه ضميرهم واسع وقالت لهم شوفوا تاخدوا كام وروحوا اتنين منكم يقولوا ان احنا شفنا نابوت بيشتم ربنا بس خلاص ورجموه نفس ده حصل مع ربنا يسوع له المجد لانه جات له كذا شهاده زور ويقول ومع هذا لم تتفق شهادته يعني لما طلعوا قدام بيلاطس واحد يقول شهادة الزور والتاني يقول الاثنين الكلام مش راكب على بعض فالمحقق القانوني يكتشف ان الشهادات دي باطلة لأنها تتعارض مع بعض لما تقرأ عن قصة سوسنة العفيفة في سفر دانيال الست دي كانت ست فاضلة وطيبة حب اتنين شيوخ يهود مجرمين يعني يعتدوا عليها حافظت على نفسها وصرخت عشان تبعد عنه الشر ده اتبلوا عليه وقالوا ان احنا الاثنين شفنا شاب كان عاوز يعرفه قام دانيال بحكمته خد كل واحد على جنب قال له قول لي بقى شفتها تحت انهي شجره فطبعا ما كانوش متفقين على الحته دي فكل واحد قال واحد قال شجره شرق واحد قال شجره غرب فلم تتفق شهادتهم عرفوا ان الاثنين كذابين وهم اللي اترجموا شهاده الزور خطيه كبيره لأنها تتسبب في أذية إنسان ربنا يسوع له كل المجد يعتبر أخذ بشهادة زور بولس الرسول اتسجن مرات كثيرة بشهادة زور ادعوا عليه أنه هو ضد قيصر وادعوا عليه أنه ضد موسى وادعوا عليه دعايات كتير كل الشهداء في تاريخ الكنيسة كتير منهم بلاش كلهم أخذوا بشهادات زور ليه؟ لأنه في بعض القوانين مثلا الرومان ما فيش قانون يقول كان ان المسيحي لازم يموت فيعملوا ايه يجيبوا تهمة توصل للموت وخلاص لكن هو الغرض ايه نخلص من المسيح فنلبسه تهمة فشهادة الزور هي احد ادوات الشيطان في انه يتخلص من الابرار وعشان كده ربنا يسوع له المجد قال نفس المعنى قال طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا ايه وقالوا فيكم كل شر من أجل كاذبين ليه شهادة زور لأن دي حصلت كتير قوي في تاريخ الكنيسة إن يطلع شهادة زور على ناس أبرار والقانون بقى إيه يمشي وراهم لأن قانون الدنيا مش دايما عادل قانون السماء دايما عادل لكن هنا ربنا قال لا تشهد على قريبك شهادة زور طبعا شهادة الزور حسب الشريعة لما لسه هندرس بقية الكلام الإصحاح الجاي اللي يثبت عليه شهادة الزور هو نفسه يموت إذا كانت الشريعة اليهودية شديدة يعني الكذب كان يموت وده اللي يخلينا نفهم ليه حنانيا وسفيرة وقعوا ساكتين ماتوا لأنه لو هنمشي على نظام الشريعة اليهودية يستحقوا الموت الحقيقة مش هما في الأصل كانوا يهود واللي يشهد شهادة زور يعني اللي بيكذب عشان كده بطرس الرسول قال لحنانيا انت مش بتكذب عليا انت بتكذب على الروح القدس اول ما قال كده الراجل مات ليه لانه يستحق هذه العقوبه وهو اساسا خلفيه يهوديه فصار خوف في كل نفس عاوزين نكره الكذب يا احبائي احنا للاسف الكذب سهل والكذب اصبح عند بعض الناس عادي بينما الكذب يجعلك تابع للشيطان لأن الكذاب هو الشيطان كذاب وإيه وأبو الكذاب فأول ما تكذب خلاص أنت ما ينفعش تقول أبانا الذي أنت تقول أبويا الشيطان ما ينفعش تقول أبويا ربنا أنت بقيت بتتبعه أي كذب والكذب لو تاخدوا بالكم دايما خطية تتلو خطية يعني عادة الكذب قبل منه في خطية تاني يا إما مثلا طماع فبيكذب عشان ياخد حاجة مش حقه يا إما خايف فبيكذب يا إما مثلا عامل عملة سودة فبيكذب بيغطي على عملته يا إما عاوز يبان إن هو مهم قوي فبيكذب عشان يتجمل يبقى واضح إن دايما الكذب خطية تيجي لاحقة لخطية أخرى زي حنانيا برضه وسفيري هما ما كانتش الكذب أول خطية هي كانت في حتة طمع على حتة رياء تظاهر وانتهت بكذب فدي مجموعة خطايا عشان كده احنا لما نعالج الكذب دايما نبص على ايه اصله ايه ده بيكذب ليه خوف نعالج الخوف طمع لا نعالج الطمع تجمل رياء نعالج الرياء لان الكذب هيروح بعد كده فالكذب اكثر عرض لمرض لكن الكذب خطيه وحشه يكن كلامكم ايه نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك من الشرير نعم تبقى نعم لا تحتمل أي شيء غير كده لا تبقى لا ما ينفعش تحتمل أمر تاني ده الغيش يا أحبائي إنه من حقك ما تجاوبش على سؤال أو من حقك ما تقولش كل اللي في قلبك خلي بالكم الحتة دي يعني إيه من حقك إنك أنت تقول شيء وما تقولش شيء لأنه مش بالضرورة إنك أنت تكشف كل أسرارك للي قصادك لأنه ممكن ما يكونش من حقه يعرف لكن ما تقولش عكس الحقيقة ما تلفش وتدور خليك صريح المسيح لو المجد مرة سألوه سؤال ما رضاش يجاوب زنقهم قالوا له بأي سلطان تفعل هذا عشان لو قال بسلطان الله يعني أنا ربنا يرجموا قال لهم طب أنا هسألكم سؤال هو يوحنا المعمدان جه من الناس ولا جه من ربنا؟ اتزنقوا لأن حواليهم ناس كتيرة واقفة سامعة لو قالوا من الناس الناس تاكلهم لان الناس عارفه ان يوحنا نبي لو قالوا جه من ربنا هيقول لهم طب ما قبلتهوش ليه لان دول كتبه وفريسين كانوا ضد يوحنا قالوا له ما نعرفش قال لهم انا مش هقول مش مش قال لهم انا ما اعرفش لا هو عارف بس قال لهم وانا مش هجاوب ورفض الاجابه ليه لان هو عارف ان هم بيسالوه عشان يجربوه مش بيسالوه عشان يعرفوا فمن حقه ما يجاوبش لما سئل المسيح متى متى تكون نهاية الأيام هو عارف طبعا لكن لم يعلن أعلن جزء من من علامات المجيء لكن ما قالش بالظبط لكن واضح من عرضه للأمور قاعد يقول هيحصل مجاعات وأوبئة وزلازل وحروب ودي كلها مبتدأ الأوجاع وبعدها هينتشر الإنجيل وبعدها يبقى في اضطهاد شديد على على المسيحيين في العالم كله وفي الآخر تسقط النجوم والشمس وبعدين يجي المسيح السحاب يبقى واضح إنه عارف كل حاجة وعارف الميعاد لكن قال لهم أما الساعة أما اليوم والساعة مش ليكم أنتم أنتم تعرفوها يبقى هنا ده مش كذب لكن هو أحيانا من حق الشخص ألا يجاهر بكل ما يعرف دي حكمة أحيانا ليه ممكن تكون عارف أسرار ناس لو طلعتها تأذي الناس وممكن تكون معلومة معينة لو طلعتها تتعب شخص إذا لازم بالحكمة تختار إيه يتقال وإيه ما يتقالش عشان كده الحكيم يقول للكلام وقت وللسكوت وقت للكلام وقت وللسكوت وقت لكن الكذب معناه انك انت بتقول حاجة عكس الحقيقة تشهد بالزور بتقول كلام زور كلام غلط لما مثلا يعقوب قال انا عيسو كذبة صريحة كلفته كتير قوي لما أولاد يعقوب قالوا له شوف الجلابية دي تكون جلابية ابنك وحش مفترس أكله كذبة صريحة لأن ما كانوش شافوا الوحش اللي افترسه ألفوا القصة فالأكاذيب دي كلها كانت بتكلف كتير قوي لا تشهد على قريبك شهادة زور هنا برضه أحبائي معلش خليني أقول حاجة الإدانة أيضا لها علاقة بالحتة دي ليه؟ أحيانا أنت يتناقل الكلام عن سيرة شخص فتسمع عن شخص أن هو يعني مش أمين تبقى أنت قاعد في قاعدة وتقول أيوه هو كذا طب دي شهادة زور هو كان سرقك عشان تقول كده وليه تقول أساسا ما تستر عليه زي ما ربنا بيستر عليك إذا الشهادة عن الناس عموما في غير موقعها قد تكون إدانة مين طلب منك تتكلم عن شخص ما تخليك في حالك أحيانا عشان كده لما مسكوا الطوب لل... للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل هي ست غلطانة لكن هي في قضية أخرى قدام المسيح إن كل دول غلطانين لأن هم كل دول ما كانوش شهود على عملتها فبأي حق ماسكين الحجارة قال لهم طب اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر وقف لهم بقى يعني إيه طب وروني واحد فيكم يقدر يقول آه أنه بلا خطية وهم عارفينه من قصص كثيرة أنه بيعرف الأسرار فخافوا من الفضايح فيقولوا ابتدأوا ينسحبوا بداية من الشيوخ ازاء الفضائح الكبار قبل الصغيرين كل واحد رمى الحجر وجري لحسن ايه يضطر يطلع له الليسته كلها اذا الادانه عموما هي احيانا تبقى فيها جانب من جوانب شهاده الزور انك تشهد على قريبك البديل ايه استر على قريبك حامي عن قريبك اصلح حال قريبك لكن تشهد عليه يبقى انت مش بتحبه يبقى انت ما يهمكش خلاصه ولا يهمك مصلحته لا تشتهي اخر بقى وصيه في الوصيه العشر احنا قلنا ليها تقسيمتين ممكن الوصيه دي تتفرد باثنين او واحده لكن عموما جت كلمه لا تشتهي في اخر لسته الوصيه العشر ولا تشتهي بتدينا قوي جو العهد الجديد لأن ربنا يسوع في العهد الجديد ركز على معاني الشهوة وحرب الشهوة لأنه أساس كل الخطايا هي شهوات لدرجة القديس يوحنا في تحليله للشر اللي في العالم قال كده فلسفة بسيطة قال لأنه ما هو في العالم إلا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة كأنه حط كل أنواع الشرور تحت الثلاثة دول وفعلا لو فكرت في أي خطية هتلاقيها يتندرج تحت شهوة عين تملك وطمع يا شهوة جسد أكل وشرب وزنا يتعظم معيشة كبرياء وكرامة ومراكز هتلاقي كل الخطايا هتركب في واحدة من الثلاث شهوات دول ولو فكرت أحبائي المسيح له كل المجد كبكر الخليقة الجديدة كآدم الثاني جرب بالثلاثة شهوات كما أن آدم الأول جرب بالثلاثة شهوات أديكم أفسرها لكم حواء أول حاجة شدتها إيه شهوة عين شافت الثمرة شهية للنظر وبعدين كلت أصبحت شهوة جسد وقبلها الشيطان بيعرض عليها إيه تصيران مثل الله العظمة يبقى فيها شهوة عظمة وشهوة جسد وشهوة عين لما جرب المسيح له المجد قال له كل بقت شهوة جسد قال له أعطيك هذه جميعها شهوة عين قال له آه خلي الملائكة تشيلك والدنيا تبقى كلها عظمة كده يبقى برضه كان بيحاربه بالعين والجسد والعظمة طبعا آدم وقع لكن المسيح له المجد كسب الجولة طب احنا عندنا وعي كده لا تشتهي لا تشتهي وابتدى يفصلها لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك أهي بيت قريبك امتلاكات وامرأة قريبك فيها شهوة جسد ولا عبده ولا أمته ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك لأن عموما الشهوات بيجي معاها كمان الغيرة الغيرة الوحشة إن الواحد يبص لحد فيغير فيشتهي اللي عنده فيبقى عاوز ياخد حاجة زي اللي عاوز يقول ايه هو ما يستاهلهاش انا استاهل فطبعا خطية الشهوة دي برضو خطية مركبة نذكر ان داود النبي وقع في شهوة صعبة لانه اخذ امرأة قريبه وعشان كده نسان النبي لما راح له قبلها على طول يتقال في العهد القديم ساء ساء المو... هذا الامر في عيني الرب جدا يعني الموضوع ده زعل ربنا قوي مع ان داود كان ماشي كويس قبلها لكن دي كانت خطيه كبيره ونسان جه قال له كلام يوجع قال له كان ناقصك ايه عشان تعمل كده ايه اللي كان ناقصك ولو كنت طالب حاجه كان ربنا اداها لك اضعاف لكن تاخد مرات قريبك دي خطيه ما تتعملش وقال له عشان خليت اعداء الله يشمتون الخطيه دي هتدخل بيتك وكان في عقاب شديد بالرغم من توبه داوود هنا لا تشتهي طب واحد يقول طب احارب الشهوه ازاي يقولوا الاباء لا تشتهي في العهد القديم كانت وصيه لكن بلا نعمه فما كانش حد قادر يتجنب الخطيه دي يعني الكل بيقع في شهواته أما في العهد الجديد فقد صارت لنا النعمة معينة على الشهوة يعني إيه؟ يعني مش ممكن تغلب شهواتك إلا بنعمة إلهية شهوة البطن أو شهوة العين أو العظمة الكرامة أنت عاوز معونة إلهية وبالتالي هنا الروح القدس اللي فيك يعينك على شهواتك عشان كده يقول القديس بولس إن كنتم بالروح تميتون شهوات الجسد فستحيون يبقى الروح القدس يعطي نعمة يديك معونة لما تصلي تمتلئ بالروح تلاقي الشهوات وقعت زي الأصنام كده لما تقرا الإنجيل وتتملي بالروح القدس تلاقي الشهوات اتبخرت لما تخدم وتحب الناس وتعيش في الفضيلة تلاقي ما عادتش الدنيا غالية عليك ولا فارقة معاك اللي ياخد حاجة ياخدها مش عاوز تمتلك شيء ولا الجسديات فارقة ولا العظمة فارقة يبقى الشهوات دي بتنهار بالنعمة والنعمة بتيجي بإيه؟ بالجهاد من له يعطى ويزداد فكل من يصارع مع شهواته ودي غالبا كل الناس بأشكال مختلفة لازم يطلب معونة بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء احنا نقدر نغلب أي شهوة وأي غيرة مرة لما الواحد يجري على ربنا يقول له أعني اسندني شيل مني الشهوة دي يقولوا الآباء حاجة أخيرة كمان إنه في العهد الجديد تستبدل شهوة بشهوة يعني إيه؟ الحب الإلهي يأخذ مكان الحب المادي فتلاقي واحد بيحب ربنا فزي بولس كده يقول خسرت كل حاجة وأنا أحسبها نفاية يعني ما عملتش مجهود يا بولس وانت بتسيب الملايين اللي وراك قال لا ما عملتش مجهود خالص ما تعبتش نفسيا ان يكون ابوك غني قوي وانت تعيش في الدنيا غلبان كده خالص ما تعبتش ليه انا عندي شهوه تاني لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته انا مشغول به انا عندي شهوه تاني ليه اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح ليه شهوه ان الناس كلها تعرف ربنا شهوه الصلاه شهوه الخدمه شهوه خلاص النفوس شهوه الحياه الابديه هذه الشهوات تاتي فتاخذ مطرح الشهوات الجسديه فتلاقي واحد لا يشتهي العظمة في الدنيا لكن يشتهي المكان في السماء فلو عرضوا عليه كنوز الدنيا كلها مكسيموس ودوماديوس مثلا هيبقوا ملوك خلاص عليهم الدور يبقوا ملك الملك والتاني ورقة إنما عندهم شهوة أخرى إنهم يتمجدوا في السماء سابوا ده كله راحوا على الصحراء ربنا يعيننا على شهواتنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين ناخد بس الآية الأخيرة دي لا تشتهي بيت قريبك يلا مع بعض لا تشتهي بيت قريبك كمان مرة لا تشتهي بيت قريبك تفضلوا نصلي